احنا وصلنا لغاية انجيل يوحنا اصحاح اربعة لسه ثلاثة احنا مش كده معلش التأخير النهاردة شوية لكن نتعوض احنا في اصحاح ثلاثة شفنا ربنا يسوع المسيح له المجد بيتكلم عن نيقوديموس في حوار طويل يعرض لنا فيه قانون ملكوت السماوات إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يعاين ملكوت الله إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت الله المولود من الجسد جسد المولود من الروح هو روح وبعدين ربنا يسوع المسيح ابتدى يشرح لنا قصة الفداء كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد وانتهى الحوار بأن ربنا يسوع المسيح كلمنا عن النور اللي في العالم اللي هو ربنا نفسه لكن الناس مش قابلينه لأن الناس أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة فمش عاوزين الصح هم عاوزين الغلط فرافضين ربنا لأن ربنا يسوع المسيح بيكلمهم عن حاجات روحية عميقة لا تتناسب مع الخطايا اللي هم عايشين فيها الجزء الأخير من إصحاح ثلاثة بيدور حول الحوار اللي دار بين تلاميذ الفريسيين وتلاميذ يوحنا ثم بينهم وبين المسيح نفسه يوحنا نفسه هم راحوا يغيظوا تلاميذ يوحنا يقول لهم معلمكم عمد واحد اسمه يسوع المسيح ويسوع ده دلوقتي بيعمد ناس اكتر منه فنوع من الغيظ يعني فيبدو ان التلاميذ يوحنا ما عرفوش يدافعوا عن موقف معلمهم لانه هم نفسهم صعبان عليهم ان المسيح له المجد بقاله تبعيه وشعبيه اكتر من يوحنا فراحوا يحتكموا إلى يوحنا المعمدان فأجاب يوحنا عدد 27 مش عارف احنا وقفنا لغاية صديق العريس هقرا بس من 27 أجاب يوحنا وقال لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء يعني هذا التقسيم إن الناس كلها تمشي ورا المسيح وتنسى يوحنا دي خطة ربنا دي عطية السماء يعني مش بمزاجي ولا بمزاجه أنتم أنفسكم تشهدون لي ابتدى بقى يتكلم عن الفرق بينه وبين المسيح لأن هم بيقولوا له المفروض إن ده تلميذك فعاوز يصلح لهم المفهوم قال لهم أنتوا فاكرين أنا قلت عليه إيه أنا قلت أنا ما استاهلش أحل سيور حذائه تلميذي ده إيه إن كان في اتضاع تقدم واعتمد مني لكنه كان قبلي كان قدامي وأنا مستهلش أحل سيور حذائه هيكمل هنا يوحنا شهادته للمسيح شهادة يوحنا المعمدان مهمة جدا ليه؟ لأنه في زمنه كان أعظم نبي وأعظم شاهد حتى بنسميه الشاهد وكان مؤثر جدا في جيله فكونه يشهد للمسيح بهذا الإلحاح والإصرار شهادته مهمة جدا فقبل كده قال لهم أنا قد سبقت وشهدت أن هذا بالحقيقة ابن الله وقال لهم هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم وقال لهم الذي أرسلني قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه هو اللي هيعمد بالروح القدس ونار فهو قال ده كله ورجعوا يسألوه تاني فهتبقى فرصة يشهد تاني فقال لهم أنتم أنفسكم تشهدون لي أني قلت لست أنا المسيح بل إني مرسل أمامه أنا بجري قدامه بس أفتح له السكة لكن أنا مش المسيح من له العروس فهو العريس وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه يفرح فرحا من أجل صوت العريس ودي احنا اتكلمنا فيها ان العريس اللي هو المسيح ودي احد تسميات ربنا يسوع المسيح له المجد انه العريس عريس البشرية عريس الكنيسة هو صاحب الكنيسة هو المالك عليها لكن يوحنا كشخص عظيم جدا تقدم المسيح زمنيا ليعد الطريق امامه بمثابه صديق العريس يعني علاقة قوية جدا بينه وبين المسيح ولكن هو مش صاحب العرس ولا صاحب العروس فبيقول أول ما أسمع صوته أفرح لأنه جه بدل جه يبقى العرس هيتم والفداء هيتم والخلاص هيتم والكنيسة هتعرف صاحبها وتدخل معاه السماء وأنا أقف وأفرح فرحا عشان كده دايما بنرسمه واقف على شمال الهيكل من أجل صوت العريس إذا فرحي هذا قد كمل يعني أنا بدل المسيح بيعلم والناس بتمشي وراه أنا فاهم أنه رسالتي قد اكتملت فرحي قد كمل يعني أنا مبسوط قوي باللي بيحصل وتعني أيضا ضمنيا أنه دور يوحنا المعمدان يكاد ينتهي لأنه شهد للمسيح وأعد الطريق قدامه وتوب الناس عشان تستقبل ربنا ثم يأتي دور أن يستشهد ليصير أعظم الشهداء على الإطلاق ويبقى له مكانة كبيرة في السماء عشان بقى المسيح ياخد عروسته ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص يزيد يعني إيه وينقص يعني إيه ما يقصدش أن المسيح هيزيد كأنه ناقص حاجة وهيزيدها لا يقصد أنه لازم المسيح يظهر ويملك ويأخذ مكانه الطبيعي كإله تجسد وأني أنا كإنسان لابد أن أتضاءل جنبه وأختفي لأنه هو صاحب العروس أدي فكرة يزيد وينقص يعني أنا دوري في الأول يوحنا كان واكل الجو كان كل الناس بتبص عليه وكل الناس بتسأل يا ترى هو ده المسيح طب يكونش إيليا يكونش النبي فاكرين صح واحد دلوقتي بقى الكلام عن أنا خلاص جاء وقت أن أنقص والمسيح يزيد هنا يزيد بمعنى يظهر ويأخذ مكانه الطبيعي كمخلص للعالم وملك كل الملوك طبعا الآية دي احنا بنحبها لأنها شعار روحي ممكن كل واحد فينا يعيش بيه احنا دلوقتي بشر لكن سكن فينا الروح القدس او فينا المسيح بالروح القدس اما انك انت تزيد وتبان كشخص والمسيح يتضاءل جواك وينكمش وما يبانش واما المسيح اللي ساكن فيك يزيد ويبان وانت كفلان الفلاني تنقص فلو انت شاطر زي يوحنا المعمدان هتقول ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص ازاي انت كانسان عادي ممكن تنتقم لكرامتك وتثور لكرامتك وتكره وتزعق بس ده مش سلوك المسيح ده سلوكك انت طب انت جواك المسيح ما يحبش يعمل كده يحب الناس ويحب يقدم الحب لكل احد ويتضع لو سبت المسيح اللي فيك يزيد ويبان ويسلك بهذا السلوك بالتالي انت كانسان ستنقص يعني ايه ستختفي كرامتك وانانيتك وذاتك لأن المسيح باين عليك يبقى أنت ممكن تدي فرصة ربنا يبان عليك وممكن تلغي الفرصة دي يوحنا المعمدان ما حاربش المسيح بالعكس قال لهم من الطبيعي جدا أن المسيح هو اللي يكبر دلوقتي وأنا أصغر وهي دي قانون حياة كل واحد مسيحي لما يقول أنا كفلان لازم أختفي بكل رغباتي وشهواتي وأغراضي وطموحاتي وأنانيتي وذاتي كل ده مفروض يقل مفروض يختفي مفروض ينقص على سبيل أن المسيح اللي فيا يزيد يزيد يعني يبان ويظهر لأنه هو الأولى بالظهور إذا كان جوايا المسيح طب ما ده أحسن كتير وأحلى كتير قوي مني أنا كشخص أيا كانت إمكانياتي ومواهبي فينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص تعني ببساطة أن الاتضاع هو طريق ملك المسيح على الإنسان يعني الواحد فينا لما يتضع ويجي على نفسه بيسيب براح لربنا يبان في حياته ويسيب فرصة لربنا يملك في حياته في تصرفاته في كلامه فيبقى المسيح باين عليه عليه نعمة النور باين عليه لكن طول ما هو بيوقف عمل النعمة جواه وهو بس اللي عاوز يبان كشخص المسيح مختفي ومش باين فينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص هي درس روحي من يوحنا المعمدان لكل واحد يوحنا لو شخص عادي كان يغير ويتغاظ المفروض المسيح ملوش حق ياخد الناس منه لكن يوحنا كان فاهم مكانه الطبيعي أنا قد كده صغير لكن ده ربنا فمن الطبيعي أن ربنا يملك وياخد كل حاجة والطبيعي أن أنا صغير أختفي يا ريت احنا كلنا نفكر كده الروح القدس اللي ساكن فينا عاوز ربنا يملك يملك على حواسنا وأفكارنا وأغراضنا وكلامنا وعلاقاتنا طيب تفضل كل ده تديه لنفسك وذاتك وتحرم المسيح منه لا ما يصحش ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص برضو المبدأ ده حتى في العلاقات العادية يعني كل علاقة حب بيبقى ده شعار مثلا الزوجة تقول لجوزها ينبغي أنك أنت تزيد وأني أنا أنقص يعني إيه يعني وماله أنت أنت ترتاح وأنا تعب أنت تكبر وأنا أقل مش مشكلة لأن دي علاقة حب الأب يقول لابنه اكبر أنت وأنا أصغر خد أنت المكانة الحلوة وأنا خد المكانة الأخيرة الحب يدعو دائما للتنازل والتنازل ده نوع من أنواع التواضع لكن طبعا أولى ما يمكن بربنا لكن حتى في علاقتنا مع بعض ده شعار جميل ينبغي أن تعطي الآخر فرصة أن يزيد حتى على حسابك لو كنت بتحبه نلاحظها في الخدمة ساعات واحد يخدم يجي واحد يخدم معاه يبتدي يغير منه بص عليه يبقى عاوز يفضل الناس متعلقة بيه ومش عاوزهم يتعلقوا بزميله ليه؟ ليه؟ إذا كان ربنا مديله نعمة يلا ربنا يزوده ويبارك له حتى لو كان هيزيد على حسابي أنا كي أنقص وماله ينبغي خطة ربنا كده ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص لأنه ده توزيع ربنا من السماء الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع هنا بيتكلم عن ربنا يسوع المسيح ده يوحنا اللي بيشهد دلوقتي فبيقول لهم اللي جاي من فوق ده فوق الكل يعني ما يصحش أبدا تقارنوني بالمسيح فاهمين المعنى ما ينفعش أنا سبقت واتكلمت وقلت ده العريس وأنا صاحبه وهو ده اللي المفروض يزيد وأنا أنقص الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع وطبعا فوق الجميع دي أحد دلائل لاهوت المسيح لأن الجميع هنا تشمل البشر والملائكة وكل الخليقة أن المسيح فوق الكل فوق الكل يعني ربنا هو اللي فوق الكل مفيش غيره لأنه مش بيحط نفسه بس يوحنا بيحط نفسه ده يوحنا ده أعظم واحد على الأرض ظهر من بني البشر لكن ده بيحط نفسه بيحط كل الخلائق وبيقول ده حاجة تاني المسيح فوق الجميع لأنه جاي من فوق وهو فوق الجميع الذي من الأرض كأنه بيشاور على نفسه هو أرضي يعني أنا طلعت نزلت سامحوني يعني على هذا التجاسر على يوحنا المعمدان أنا برضو مخلوق أنا أرضي الذي من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلم الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع تاني يقول طب معنى أن يوحنا بيقول الذي من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلم أن الرسالة اللي مع يوحنا المعمدان دي مش رسالة ربنا لا هي رسالة ربنا لأن هو قبل كده شاهد وقال الذي أرسلني قال لي بيتكلم ان هو مرسل من قبل الله يوحنا طبعا اعظم رسول آه لكن هو بيقصد انه حتى مع عظمته دي كاعظم مواليد النساء بشهادة ربنا يسوع له كل المجد هو لا يرقى عن ان يكون الا انسان ارضي في الاول وفي الاخر برضه هو انسان من التراب هو ارضي وبالتالي يتكلم لغة ارضية صحيح محمل برسالة من السماء لكن هو برضه بني آدم لكن المسيح غير كده المسيح خد شكلنا البشري لكن هو مش من الأرض خالص هو من فوق فوق الجميع كل الكلام ده تأكيدا على طبيعة ربنا يسوع المسيح أنه إله حقيقي متجسد الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع وما رآه وسمعه به يشهد دي نفس اللي قالها ربنا يسوع في كلامه مع نيقوديموس قال له بص اننا انما نتكلم بما راينا فاكرينها ونشهد بما سمعنا يعني أن يقدموس أنت مش عاجبك الكلام ليه أنت بتقول كلام سمعته قبل كده أنا بقول لك كلام شايفه وسمعه من السماء لأني أنا جاي من السماء فعارف بقول لك إيه بالظبط فهنا يوحنا أتاري عنده نفس المفهوم واضح أن المسيح بيتكلم عن حقيقة في إيده ملكها لأن هو وحده فوق الجميع هو وحده صاحب السماء هو وحده صاحب الحقيقة هو الوحيد اللي يقدر يقول كده هو الوحيد اللي يقدر يقول الحق الحق كل الحقيقة عنده فبيقول له ما رآه وسمعه به يشهد وشهادته ليس أحد يقبلها للأسف الذي رآه وسمعه دي ما تقللش من المسيح في حاجة ده هي نفس التعبير اللي قاله المسيح لنيقوديموس إننا إنما نتكلم بما رأينا ونشهد بما سمعنا وهنا بيتكلم بلغة الجمع نسبة للثالوث الأقدس إن هو والآب والروح القدس الحقيقة عندهم الرؤية كاملة عندهم ماشي لكن بالنسبة لأي رسول آخر يتلقن الرسالة يعني إيه يعني ربنا يقول له قول لكن المسيح إنما يشهد بما يرى الحقيقة شايفها بعينه يعني الحقيقة ملكه داخله عشان كده قال بعد كده أنا هو الحق أنا هو الطريق والحق والحياة يعني هو الحياة عنده جواه غير أي نبي أو رسول آخر ما رآه وسمعه به يشهد وشهادته ليس أحد يقبلها هو هنا ليس أحد يقبلها مش لا تعني إن ما حدش هيقبل ربنا لا تعني إنه للأسف بالرغم إن ربنا بنفسه اللي بيتكلم ما حدش راضي يسمع له ما حدش يعني الغالبية مش راضي تسمع الجميع زاغوا وفسدوا مش عاوزين يسمعوا اليهود بالكوم مش قابلين كلام المسيح إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبل طب ده ربنا نفسه دي الحقيقة عنده ده هو الوحيد اللي كلامه المفروض يتقبل ده أي بشر جنبه يتضاءل برضه شهادته ليس أحد يقبله ومن قبل شهادته دي تؤكد أن مش الكل هيرفض لا في ناس هترفض في ناس هترفض في ناس هتقبل ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق يعني إيه اللي هيقبل كلام ربنا هي... هيطلع ربنا صادق بمعنى إيه لما المسيح يقول له أنا كذا وكذا نقول له خلاص أمين يا رب مصدقين يبقى أنا طلعت ربنا صادق لو المسيح قال كلام قد كده قلت له لا مش مقتنع أو مش مصدق يبقى أنا طلعت المسيح إيه كذاب فعشان كده بيقول ده من اتضاع الله أن يعلن عن ذاته ويعلن عن الحقيقة بنفسه وإحنا اللي هنحكم إن كان صادق ولا كذاب يعني إيه لو قلنا له أمين وآمنا بما قاله ختمنا أنه صادق يعني إيه يعني ليه عشان كده في حتة تاني يقول ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا يعني إيه أنتوا اللي هتقولوا ربنا صادق ولا كذاب المقصود بيها أننا نؤكد ونعلن عن صدق الله حين يعلن عن الحقيقة ونقبلها ما كناش نقبلها يبقى يبقى في حاجة غلط يبقى احنا مش مصدقين ربنا يعني في نظرنا الله غير صادق الله طب هو شهد عن ابنه وقال ده ابني الوحيد ده ابني الحبيب نقول له اشمعنى نقول له مش مقتنعين نقول له كان ابنك ازاي طب ومش فاهمينها الله انتوا عاوزين تطلعوا ربنا كذاب ولا ايه قولوا امين وخلاها فاهمين الفكره فهنا يوحنا ببساطة يقول هو يشهد وليس أحد يقبل شهاداته ولكن من قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق يعني قد أعلن بوضوح أنه قد صدق الله يبقى اللي بيتكلم ده مين ده الله نفسه لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله لأنه ليس بكيل يعطيه الله الروح الحتة دي مهمة شوية نقف عندها لأنها تلخبط شوية هنا الكلام لسه عن ربنا يسوع المسيح يوحنا بيشهد عن المسيح فقال ده فوق الكل ده من السماء أنا أرضي مهما كان ده هو هو مش أرضي وهو ده اللي عنده الحقيقة كلها واللي هيصدقه يبقى صدق ربنا واضحة كده وبيقول أصل اللي جاي من ربنا لأن الابن مرسل من الآب الحتة دي ساعات بتلخبط ناس فيكم هل يليق أن يقال عن المسيح أنه مرسل من الآب آه ممكن ليه لا الآب هو مصدر الألوهية والابن خرج من الآب ولكنه مولود من الآب قبل كل الدهور يعني هذه الولادة ليست ولادة زمنية مش ولادة جسدية دي ولادة إله من إله ملهاش معاد عشان كده نقول نور من نور إله حق من إله حق عشان كده نقول الابن مولود من الآب خارج من الآب يقول في حتة تاني في إنجيل يوحنا من خرجت من عند الآب وأتيت إلى العالم وأيضا أترك العالم وأعود إلى الآب طب خرجت من عند الآب دي مش معناها رسول زي أي رسول لا لا هنا الخروج معناه أنه من نفس جوهر الآب أنه جوهره وجوهر الآب واحد أنه من نفس طبع الآب أن الولادة هنا ولادة لاهوتية غير ولادته خالص من العذراء كإنسان يعني عشان كده نقول تجاوزا أن المسيح له ولادتين ولادة أزلية مولود من الآب قبل كل الدهور وولادة جسدية مولود في الزمن في يوم معين في ساعة معينة من العذراء مريم هو نفسه هو نفسه له ولادتين لكنه مولود منذ الأزل فهنا بيتكلم عن ولادته الأولى ولادته الأزلية فعشان كده هو اللي مالك الحقيقة لأنه هو خارج من الآب مولود من الآب لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح هنا ليس بكيل يعطيه الله الروح عشان تتفهم أدق يعني إيه الله يعطي الروح لكل إنسان بكيل بكيل يعني إيه بمقياس بحساب النبي ده ياخد الروح القدس قد الوظيفة بتاعته الملك ده ياخد الروح القدس قد الرسالة بتاعته الراجل ده ممتلئ بالروح ياخد الروح القدس لكن مع المسيح لا يعطيه الآب الروح بكيل يعني إيه يعني كل البشر يأخذوا روح الله بكيل بكيل يعني إيه يعني لا يمكن أن يقال عن إنسان أنه أخذ الروح القدس بلا حدود لا بلا حدود يبقى ربنا لكن الابن الوحيد هو الذي الروح القدس لا يأخذه بكيل كإنسان وإنما هو الروح القدس كله جواه عشان كده التعبير في كولوسي يقول إيه الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت هذه لا يمكن تتقال على بشر يعني احنا ممكن نقول تجاوزا أن الله سكن فينا ماشي لكن معنى كده أن كل الألوهية بقت جوانا لا لا مفيش حاجة اسمها كده لكن نقدر نقول أن كل الألوهية في الله في المسيح أيوة لأنه جوهر واحد مع الآب فهنا لما بيقول ليس لا يعطيه الآب الروح بكيل يعني إيه يعني حين يسكن فيه روح الله فهم شافوا الروح القدس ساكن نزل عليه فقالوا له طب ما الروح القدس نزل على ناس كتير قبل كده ما الروح القدس اترشم بيه داوود وصمويل و... طب ما يمكن المسيح واحد زيهم قال لهم لا لا لا مش عشان شفتوا الروح نازل ومستقر عليه تتصوروا انه قد اخذ روح الله بمقدار مثل اي انسان لا لا مفيش مقدار في الحتة دي لان واحد مع ابوه في الجوهر فالروح القدس مالي كيانه كله وهو واحد مع الاب والروح القدس في الطبيعة في الجوهر انا عارف الكلام ده يبدو للبعض صعب شوي لكن ده كلام لاهوتي مهم أننا كبشر نأخذ روح الله يجي واحد يقول طب إيه الفرق بيننا وبين المسيح المسيح خد روح الله وإحنا خدنا روح الله حاسب المسيح لم يأخذ روح الله بمقدار وإنما فيه كل ملء اللاهوت ولكننا نحن البشر لا يمكننا أن نملك كل روح الله كل الألوهية ده تعبير ما يتقالش على إنسان لكن من ملئه نحن جميعا ها فاكرينها من امتلاءه هو من لأنه هو الإله الحقيقي احنا بنغرس على قد ما نقدر لكن محدش هيتقال عليه مملوء زي المسيح هو الوحيد اللي فيه كل الملء فهنا مقصود بيها أن الآب لا يعطي الابن الروح القدس بمقدار أو بمكيال بل أن الروح القدس يسكن في المسيح بلا حدود لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله لأنه ليس بكيل يعطيه الآب الروح الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يديه يده اللي بالكم برضه الآية دي ساعات بياخدوها شهود يهوى أو الأريوسيين زمان ويقولوا يبقى الابن أقل لأن الآب اداله حسبه كون إن ينسب أن الآب أعطى للابن لا تقلل من شأن الابن في شيء احنا قلنا في الألوهة الآب مصدر والابن مولود منه ومولود إلى حق من إلى حق فكل ما للآب للابن كل صفات الآب في الابن كل ما يملكه الآب تجاوزا دي كلمة مش دقيقة يملكه الابن لكن لأن الابن مولود من الآب مفيش مانع نقول أن الآب أعطى الابن كل شيء واخدين بالكم احنا بنقيسها على مقاييسنا الحسية الجسدية فتفتكر انك انت لما تدي ابنك فلوسك مثلا تقعد انت فاضي لا هي الحكاية مش كده ده معنى مش دقيق لكن انت لما تدي ابنك طبعك الماسوتي بشريتك قعدت من غير بشرية لا يعني انت كأب اديت لابنك انه يبقى ايه انسان ولا اي حاجة تاني انسان فانت اديته الانسانية لكن انت قعدت انسان برضه فاهمين الفكرة ادي المعنى الاب اعطى الابن الالوهية يعني هو ابو الآب الابن الابن مولود من الاب فكل ما لله الاب لله الابن لكن ده لا يعني ابدا ان في فرق زمني بينهم ولا في تميز جسدي زي ما بنفكر بين الاب وابن اريوس كان لئيم فكان عشان يوقع الناس يجي في السوق زمان في القرن الثالث يجي الواحدة ست يقول لها الواد اللي انت شايلاه ده ولد كويس أمور أبوه موجود تقول له أبوه موجود يقول لها ها قولي لي بقى مين أصغر الولد ولا أبوه تقول له هو ده كلام طبعا الولد أصغر من أبوه لا ما ينفعش يكون أبوه يبقى في سنه تقول له لا طبعا ما ينفعش يقول لها تصوري أثناسيوس بيقول الأب قد أبوه بالظبط الابن قد أبوه بالظبط تتلخبط الست واخدين بالكم هو طبعا لئيم لانه بيتكلم عن علاقة بين الله بشكل جسدي حسي ايه الكلام ده ايه اللي جاب الانسان لله دي طبيعة غير طبيعة خالص احنا ناس زمنيين ومحدودين وفي حد قبله وفي حد بعده لكن احنا بنتكلم عن جوهر الله نحطه بتعبير جسدي لا طبعا لا يعبر عنه حسيا ولا جسديا فاهمين الفكرة فهو كان يحاول يوقعهم في كده ان هو يشبعهم بفكرة انه حتى بالمقياس البشري مش معقول نقول له ايوه بالمقياس البشري مش معقول لان احنا بشر بس احنا مش بنتكلم عن انسان عادي احنا بنتكلم عن الله فمولود من الاب قبل كل الظهور نور من نور الى حق من الى حق دي الصياغة اللي حطوها الاباء عشان نفهم الكلام ده يعني الكلام ده هو اللي ورا الصياغة دي هو اللي خلاهم يقولوا لنا التعبيرات دي عشان نفهم الكلام اللي قاله الآباء أو القديس يوحنا المعمدان وخلي بالكم ان ده منسوب ليوحنا المعمدان يعني يوحنا المعمدان آمن بلاهوت الابن خلي بالكم الحتة دي لألا واحد يشك يقول طب يوحنا المعمدان عرف المسيح كإله ولا كان باصص له كإنسان طبعا كان عارفه كإله وكان بيتعامل معاه مش كإنسان عادي بدليل كان بيقول وهو يعلم جيدا انه انقى الناس على الارض في وقته يقول لست اهلا ان انحني واحل الثيور حذائه هو اللي قال هو ذا حمل الله يرفع خطيه العالم هو اللي قال اشهد بالحقيقه ان هذا هو ابن الله كان فاهم بيعمل ايه محن فهنا بيتكلم عن اسرار لاهوتيه عميقه جدا ان ما يربط الاب بالابن حب ازلي برضو الحتة دي أنا هدخل فيها بس مش هغوط عشان ما تقلقوش الأب يحب الابن ناخدها حتة حتة لا ده موضوع تاني اما نجيلها نجيلها في إنجيل يوحنا الأب يحب الابن أنا هسألكم سؤال بسيط احنا بنقول أن ملخص المسيحية كلها في كلمة واحدة الله محبة طيب الله محبة ده من الأول ولا لما جه الإنسان بقى محبة ما ينفعش نقول بقى محبة لأن ربنا ما يجدش عليه صفات ما يصحش ده هو أزلي وأبدي لا نهاية أيام ولا بداية أيام فالله منذ الأزل محب طب كان بيحب مين طب فين الحب إذا كان هو كائن مصمت وحيد إذا تصورنا كده بعقلنا المحدود لكن لما نفهم أن الله منذ البداية مميز إلى أقانيم يربط الأقانيم علاقة حب لا بداية لها الكلام ده صعب شوية بس حاولوا تفهموه أقدر أفهم أن الله محبة منذ الأزل وأن الإنسان مولود هذا الحب عشان كده بيقول الآب يحب الابن طب يحبه من إمتى منذ الأزل والابن يحب الآب منذ الأزل وعشان كده ربنا يسوع المسيح اتكلم كتير مع الاب قدامنا وورانا قد ايه العلاقه بينه وبين ابوه السماوي علاقه عميقه جدا لا يتصورها عقل انسان وقال لنا تعالوا شاركوني هذا الحب انا هديكم البنوه تبقوا ولاد ربنا زيي بس طبعا مش هنوصل مقامه ابدا لكن عشان تدوقوا قد ايه الاب ده حب عشان تدخلوا في الجمال اللي انا عايش فيه ده فاهمين المعنى ببساطه فهنا بيقول الآب يحب الابن وقد دفع إليه كل شيء ودي هيكررها في إنجيل يوحنا كذا مرة يعني في يوحنا خمسة بعد كده يقول إيه الآب يحب الابن وقد أعطى الدينونة للابن يعني إيه المسيح هو اللي يدين العالم مش الآب يقول كما أن للآب الحياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له الحياة في ذاته والحياة في ذاته دي يعني إيه يعني هو لوحده يبقى مصدر حياة ودي لا يمكن تتقال على إنسان يعني إحنا كلنا يوم من الأيام لا ما كانش في أيام ده هي مولود من الأب شوفوا الكلام اللي بقوله عن الثالوث أو في اللاهوت سيبدو لكم صعب في وقت كل ما نقول كتير هتلاقوا المفهوم دخل حتى لو مش عارفين تعبروا عنه فما تقلقوش لأن التعبيرات قاصرة عن وصف الله احنا بنتكلم عن مين دلوقتي الله الغير محدود وبلغة محدودة بشرية قاصر فما تستغربوش لأن سنظل دائما عاجزين عن التعبير عن حقيقة الله طبيعي طبيعي لكن احنا بنشوف المسيح أعلن لنا ايه قال لنا عن نفسه ايه فهمنا ايه فإنجيل يوحنا مشهور بكده المسيح يعلن عن نفسه وعن علاقته بالآب وعلاقته بالروح القدس أسرار الله سر الله نفسه ودي حاجة يعني راقية جدا إن إحنا نوصل نبقى قريبين من ربنا لدرجة نعرف سره نقول له إيه بقى بالظبط شخصيتك وعمقك وصفاتك ده دخول فيه جوهر الله نفسه الأب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية برضو الآية دي مهمة أوي آية صغيرة مهمة الذي يؤمن بالابن طبعا يؤمن بالابن كإله يؤمن بالمسيح واضح الكلام عن المسيح له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله يا دي قاطعة يعني مفيش أبدية لحد لا يؤمن بالابن لا ليه؟ لأن الابن هو مصدر الحياة هو مدخل الحياة هو النور الحقيقي أي حد بعيد عنه مش مفيش نور مفيش حياة ضلمة وهلاك فبيقول لازم تؤمنه ويعلن عن نفسه مرارا وتكرارا واخدين بالكم فبيقول الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة ليه زي لن يرى ملكوت الله واحد يقول طب في أول الإصحاح كان بيقول الحق الحق أقول لكم إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى أو يعاين ملكوت الله النهاردة بيقول من لا يؤمن بالابن لن يرى حياة هي الدخول الحياة الأبدية بالماء والروح ولا بالإيمان بالابن ما قلناها ولا ما قلناها دي الاثنين طبعا لأنه مش هينفع تتولد ولادة جديدة إلا على إيمان سليم بأن المسيح هو ابن الله بالحقيقة هو الابن الذي أتى إلينا على الأرض ليتحد بنا ويجعلنا أبناء لله عشان كده ملخص الكلمتين دول إيه من آمن واعتمد خلص واضحة الفكرة يبقى حجر الأساس اللي احنا عايشين عليه كمسيحيين إيه أننا نؤمن بالمسيح الإله الفادي المخلص وأننا اعتمدنا فانتقلنا من كنا جسد إلى كنا طبيعة روحية جديدة مولودين من فوق ونحيا كخلائق روحية ننتظر الحياة الأبدية اللي احنا واقفين عليه كمسيحيين أننا آمنا واعتمدنا ونعيش بالإيمان ونجدد المعمودية بالتوبة لغاية ما نقابل المسيح من آمن واعتمد خلص اللي هي هنا يقولها يا الذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله إذا برضو كلمة غضب الله البعض بيقلق منها ويتضايق منها طبعا مش مقصود أن غضب الله أن ربنا يعني اتنرفز وما بقاش مالك أعصابه لا حين يتصف الله بصفات إنسانية إنما لتقريب المفهوم أنت بتكون غضبان إمتى لما يكون في حاجة مش على مزاجك حاصلة تبقى حاجة أنت رافضها فبتتغاظ تتضايق بتغضب فهنا مقصود أن الله يرفض من لا يقبله أو لا يمكن الاقتراب منه إلا بالإيمان بابنه وبالتالي هيبقى ربنا مش راضي عن الوضع ده وبالتالي مش هيدخل الأبدية عشان كده في بولس في روميا واحد يقول غضب الله معلن على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحق بالاسم يعني بيعطلوا الحقيقة بالخطية بيمنعوا الحق عن الناس بكتر الخطايا وده تلاحظوه في العالم المستبيح ان كثرة الخطايا والتجاوزات تخلي الناس تكفر تلحد تلحد يعني ما تؤمنش بربنا دايما الاثنين دول مرتبطين ببعض الايمان الحقيقي بالله والقداسه ورفض الايمان بالله والاباحيه او الخطايا عامه واللي تلاقوه عايش في الخطايا لا يستطيع ان يؤمن والذي يؤمن حقيقة بالله مش سهل عليه يغلط عشان كده بن... لما بنقول كلمة الإيمان بتبقى متضمنة حياة مقدسة مفيش حاجة اسمها إيمان بمجرد إن أنا آه أنا مقتنع إن المسيح ربنا لا إيمان ده يعني حياتك كلها مقدسة سلوكك وأعمالك كل ده مقدس لأن هو ده معنى الإيمان فحتى لما يقول الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية ما هو مش ممكن يؤمن بالابن إلا لما يؤمن بيه وبكلامه وبعمله وبالتالي حياته كلها تختلف حياته كلها هتتظبط هتاخد شكل جديد فالذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله إصحاح ثلاثة من الإصحاحات الدسمة جدا شفنا كلام ربنا يسوع مع نيقوديموس إعلانه عن ضرورة الحياة الجديدة الولادة الجديدة وإعلانه عن الفداء هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به وبعد كده حوار يوحنا المعمدان وشهادته مرة أخرى للمسيح قدام تلاميذه وتلاميذ الفريسيين وإعلانه الواضح أن بدون الإيمان بالابن لا هنا ليست هناك حياة أبدية وأن الابن فوق الجميع وأنه لا يأخذ الروح مثل أي إنسان بمقدار وإنما هو الله الحقيقي الممتلئ كل حين إصحاح أربعة هندخل على شخصية جديدة مختلفة تماما عن نيقوديموس نيقوديموس راجل يعني مفكر عالم يهودي علامة رباي معلم فالحوار كان إلى حد كبير إيه دسم مش كده حسيت إن الإصحاح ده دسم مليان كلام كبير الإصحاح اللي جاي هتلاقوا الكلام إيه أبسط ولكن لا لا يخلو من عمق برضه لأن يوحنا دايما السهل الممتنع ممكن تلاقوا الكلام بسيط جدا وعميق جدا في نفس الوقت لأن المرة دي هنلتقي بشخصية أخرى ليست متدينة بأي مقدار بل هي قمة في العالمية يعني اللي هي السامرية إنسانة عايشة في الشر ولا لها في الدين وأساسا السامريين دول من, من أجدادهم ناس مستبحين وعايشين غلط وتركوا عبادة الله الحقيقي بشكل ما وانحرفوا في فترة لعبادة الأوثان وفي عداوة شديدة بين اليهود وبين السامريين وفي احتقار من اليهود للسامريين وبالأخص المرأة اليهودي كده أكتر من الصعيد ما يحبوش الستات ما يحترموهمش فتلاقوا ان فجوة ضخمة جدا بقى بين المسيح المعلم في نظر المجتمع اليهودي الرجل وبين السامرية كامرأة ليست يهودية وأيضا شريرة يعني فرق كبير قوي صح ثلاثة كان ايه معلم لمعلم او كانت دي البداية فنيقوديموس المعلم جاي يقول للمسيح يا معلم فكان حوار على مستوى المعلمين لكن ده احنا هنا هننزل بقى الى مستوى اقل من مستوى العادي ليه لان السامريه دي انسانه كل اللي يشغلها جايه تشرب ميه لا على بالها بقى تسال المسيح في اللاهوت ولا تعرف الحق فين ولا مدخل السماء ازاي الكلام ده مش على بالها خالص هي عايشه في حياتها وفي خطاياها ولا على بالها انها تتكلم مع ربنا ولا عن ربنا وسيفاجئها المسيح ويدخل حياتها وسيكون قبولها لكلامه اسهل من قبول نيقوديموس هتلاحظوا كده ودي اللي اعلنها ربنا يسوع وقال احمدك ايها الاب لانك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال عشان كده المسيحيه ليست ديانه الف... الفلاسفه وإنما هي ديانة العامة هي ديانة البسطاء هي ديانة الأطفال هي ديانة الجهلة مش معنى كده إن ما فيهاش علم ولا حكم فيها فيها حكمة ليست من هذا العالم ولكنها يقبلها البسطاء جدا لأن الله يعلن عن نفسه للكل ما بيحرمش حد من إعلانه عن نفسه بدليل السامرية ويمكن دي من حكمة يوحنا الحبيب من تدبير روح الله يعني انه بعد اصحاح نيقوديموس يجيب لنا اصحاح السامري بعد الكلام الدسم اللي خلى المعلم اليهودي يعترف بعجزه عن الفهم يقول كيف يمكن ان يكون هذا فقال له انت معلم اسرائيل ولا تعلم هتلاقوا بقى السامريه ببساطه تقول له مش فاهم يقول لها اقول لك تبقى الحكايه اسهل كتير ليه السامريه سهله قوي تقول مش فاهمه دي انسانه معروف عنها الجهل بالدين فمش هتجد صعوبة انها تقول له ازاي وتسأل لكن نيقوديموس كان لاقي صعوبة قوي انه يتنازل ويسأل نشوف ابتدى الفصل ازاي لما علم الرب ان الفريسيين سمعوا ان يسوع يصير ويعمد تلاميذ اكثر من يوحنا هنا طلعت السمعة عن المسيح ان المسيح بدأ يصنع لنفسه تلاميذ بمعمودية خاصة أكتر من يوحنا طبعا الفريسيين أساسا كانوا واقعين مع يوحنا فبالتالي هيقعوا مع مين لأن يوحنا كان بيقول كلام حلو بس هم مش قابلينه ليه لأن هيطلعهم هم مش مش كويسين لا عارفين توبة ولا عارفين جهاد ولا حاجة هم بس بيتمنظروا وخلاص النهارده المسيح بيقول كلام أقوى وكلام أعظم وهياكل الجو وبالتالي لازم يحاربوه زي ما حاربوا يوحنا فبدأوا ينتبهوا ويركزوا على معركتهم مع المسيح المعلم الجديد في نظرهم اللي بينادي بتعاليم فاضلة راقية لكن تجعلهم هم كمعلمين قدام الناس مناظر يطلعوا بتوع كلام بس فبالتالي هيركزوا عليه لكن يوحنا يحط تعليق مهم عشان يقول ان المسيح ما كانش بيعمد بنفسه لان المسيح مش هيعمد الا معمودية الروح القدس فيحط هنا في آية 2 على طول مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذ يعني اللي حاصل في الحقيقة أن تلاميذ المسيح لما كان يجي لهم ناس كتير قوي كانوا يعمدوهم عشان يبقوا تلاميذ لكن المعمودية اللي بيعملوها دي لسه ما فيهاش روح الله لأن الفداء ما حصلش فاهمين المعنى؟ فنسبت أن المسيح بيعمد لكن المسيح ما كانش بيعمد بإيده واضحة الفكرة؟ ليه؟ لأنه كان معموديته تبدأ بفداء بالصليب وبعد كده يدي عطية الروح القدس للكنيسة وتبدأ بقى معمودية العهد الجديد. فهنا بيقول هم الفريسين سمعوا كده ان يسوع يصير ويعمد تلاميذ اكثر من يوحنا مع ان يسوع ما كانش بيعمد بنفسه بل تلاميذه. ام ترك اليهوديه ومضى ايضا الى الجليل. عجيب السيد المسيح له كل المجد. في قد كده مسالم طب يا رب دول ناس بطلين الفريسيين دول ومعلمين كذبة ويبحثوا لنفسهم عن مراكز ولا يبحثوا عن الحقيقة ما تقعد وشك في وشهم يا رب وتتحداهم مش وقته هو سمع ان هم سمعوا وبدأوا يتأمروا قال خلاص نرجع الجليل لان هم مركز الفريسيين فين في اورشليم تحت في اليهودية الجليل دي فوق في فلسطين منطقة قروية بتاعت الغلابة البسطة فقال بدل الفريسيين مش قابلين نرجع تاني للفلاحين البسطة واضحة الفكرة فرجع تاني لناحية بلاده اللي اتربى فيها اللي فيها البسطة وهو راجع من تحت من اليهودية على الخريطة أنا بقول تحت وفوق دي على الخريطة من منطقة اليهودية لمنطقة الجليل هيعدي في النص على منطقة اسمها السامر ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل وكان لابد له أن يجتاز السامرة لابد دي جغرافيا مفهومة أنه طبيعي اللي هيطلع من اليهودية لل- للجليل هيعدي على السامر ولكن بعض القديسين تأملوا في لابد أنه أنه له غرض يعني كان لابد له يعني هو حاطط في باله لازم يعدي على السامر ليه؟ لأنه في حد معين هو عاوز يجيبه لأن هتعرفوا بعد كده أن السامرة جابت في ديلها السامريين كلهم فهو السيد المسيح عاوز يورينا ومن إصحاح أربعة أن المسيح لم يأتي لليهود فقط خلي بالكم السامرية ليست يهودية يعني هي مش يهودية حقيقية في نظر اليهود لدرجة في مرة شتموا المسيح وقالوا له مش احنا برضو طلع كلامنا صح احنا قلنا عليك قبل كده انك سامري وبيك شيطان سامري دي كانت شتيمة يعني لما واحد يهودي يشتم واحد يهودي تاني يقول له يا سامري عشان كده المسيح له المجد مرة اداهم مثل عن ايه السامري الصالح اللي هي كانت بالنسبة لهم فكرة غريبة جدا يطلع من السامرة حد صالح مش ممكن هو بقى حد يفهمه من السامري الشتيمة دي دول فيهم حاجات حلوة قوي احسن منكم وهي طبعا في صحة أربعة يورينا قد كده السامرين المحتقرين دول ممكن يبقى منهم قديسين ده آية كمان عشان ابتدينا متأخر فأتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سخار ده يورينا أن السامرة منطقة كبيرة مش بلد واحدة صغيرة فيها مدن صغيرة يقال لها سخار بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه زمان لما كان يعقوب أبو الأسباط يعقوب اللي هو اسمه إسرائيل كان عنده 12 ولد وجي قسم التركة ابتدى يوصي كل واحد ويوزع كان في منطقة قسمت لحساب يوسف ابنه وكان فيها بير يعتقد في الزمن ده في جيل السيد المسيح ان البير ده تركه يعقوب لاولاد يوسف كتقسيم بين الاسباط وبعضهم فهو بيدينا دلالة انه الاماكن دي ليها ذكريات يهودية لان احنا السامريين دول اساسا يهود منحرفين لكن كل القصص بتاعة اليهود عندهم برضه بيقولوا ابونا يعقوب وابونا ابراهيم وابونا اسحاق دول مش امم لا لا دول نوع من اليهود بس في نظر اليهود يهود منحرفين فبيقول كانت هناك بئر يعقوب كانت البير دي مشهورة باسم بئر يعقوب فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر جلس هكذا يعني يعني كده بدون تكلف يعني يعني رمى نفسه جنب البير بت- كده وخلاص قعد كده على الأرض يعني جلس هكذا على الباب وتعب من السفر شوفوا احنا عمالين نتكلم في الصح اللي قبله في السماويات عن لاهوته وعن عظمته وعن الأبدية اللي ملكها والحقيقة اللي ملكها وهنا بيتكلم عن تعب من السفر لأن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين طب ومال يتعب زينا لأنه إنسان زينا ولكنه هو الإله الحقيقي برضه ماشي فجلس هكذا على البئر وكان نحو الساعة السادسة تلاحظوا أنا هقف عند الحتة دي عشان ما تقلقوش تلاحظوا أن المكان والزمان والبلد بدقة قبل ما ندخل في الأحداث وطبعا يوحنا لما يذكر المكان والزمان وال... لازم يقصد حاجة من كل حاجة لأن يقول حتى نحو الساعة السادسة يعني تقريبا 12 الظهر ودي بلاد شرقية جنبنا هنا ففي شمس شمس حامية فتعب من السفر طبعا وده بير فرصة بقى اللي عطشان وماشي في الشمس يشرب وهو لا دلو له يعني راجل مسافر معهوش جردل ينزله ويملى مية واخدين بالكم هو عامل كل القصة دي عشان لما تيجي السامرية يقول لها ما تدينا اشرب فيبدو قدامها ان الطلب منطقي واخدين بالكم يعني كل القصة دي عاملها ربنا يسوع المسيح عشان يوجد لنفسه مدخل بسيط جدا وعادي عشان يتكلم مع هذه المرأة المنحرفة بقى المرة الجاية نتكلم عن بئر يعقوب وعن الساعة الستة وكده آه، نختار آية من الآيات اللي فاتت ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص نقولها مع بعض ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص كمان مرة ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص